السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله أحبابنا جميعا في الله كل عام وانتم بخير ونحن على على بعد ساعات من رمضان بيننا وبين رمضان دلوقتي ساعات معدودات يا إخواني يعني قبل كده كنا بنعد بيننا وبين رمضان شهرين ثلاثة شوية بيننا وبين رمضان اسبوعين ثلاثة شوية بيننا وبين رمضان خمس ست ايام الوقت احنا بنقول ان احنا بيننا وبين رمضان باذن الله سبحانه وتعالى اقل من 48 ساعة اقل من 48 ساعة باذن الله هنبقى بنصلي او خلصنا اول تراويح في رمضان باذن الله اه اخواني في الله اول ليلة في رمضان لازم تبقى ليلة العتق من النار باذن الله لازم ضربة البداية لازم البداية السليمة في مسابقات الجري العالمية بيقولوا ان اللي بيخلي متسابق يسبق متسابق هو السباق كله 100 متر او 300 متر فبيقول لك ايه اللي يخلي متسابق يسبق التاني قال لك اللي بيخلي واحد يسبق التاني ان بداية الطلعة الفرق ما بين طلعة طلعت وبداية كل متسابق والتاني هي اللي بتخلي ده يسبق او ده ما يسبقش باذن الله فقال لك ان ضربة البدء هي اللي بتفرق ان البداية فلازم اقوى حاجة في رمضان ده تبقى هي بدايته باذن الله سبحانه وتعالى يعني ايه رمضان يا جماعة يعني الواحد لما بيشتري كمبيوتر الاول لازم ينزل Windows ليه عشان الكمبيوتر يقدر يتعرف على الماوس على ال keyboard على كل مكونات ال system بتاع الكمبيوتر ويقدر يتعامل معاه لازم ينزل تعريفات الاول احنا لازم ننزل تعريف لرمضان الاول ايه هو رمضان يا جماعة تخيل يا حبيب قلبي تخيل يا اختي في الله لو انت خارج من بيتكم في جنب بيتكم معرض عربيات معرض فخم جدا ففي عربية معروضة في الباترينا جميلة جدا مبهرة شد عينيك وخطف عينيك ونفسك فيها فكل يوم تعدى عليها العربية دي شكلها جميل قوي بس بالتأكيد غالية فمرة من المرات قلت يا عم ما تدخل تسأل هتخسر ايه يعني ما تدخل تسأل العربية دي يعني هتبقى بكام يعني مهما كانت يعني فدخلت فبتسأل صاحب معرض السيارات العربية دي بكام قال لك ده ايه قلت له اه قال لك العربية دي ب 2 مليون جنيه قلت له ايه ما عرفتش تبلع ريقك وقمت جايب مارشدير وراجع بخطوات للخلف وسبت المعرض وانت مقرر انك مش عايز تركب عربية اصلا من اساسه مرت الايام يا اخواني وانت خارج اه وبتبص على المعرض لقيت يوفا ضخمة جدا مكتوب عليها تخفيضات هائلة تخفيضات لا مثيل لها انتهزوا الفرصة ادركوا الفرصة انا ايه اليوفا دي كلها يعني العربية اللي انا نفسي فيها هتتخفض هتبقى بكام 50% تبقى مليون جنيه 75% تبقى بنص مليون جنيه هتبقى بكام يا عم معلش يا عم تعالى وادخل واسأل انت خسران ايه ادخل بعد التخفيضات الهائلة دي بقت بكام دخلت فبتسأل صاحب المعرض العربية دي بكام قال لك العربية دي قلت له اه قال لك العربية دي بألفين جنيه ألفين جنيه انت بتتكلم بجد ولا ولا انت مش مدرك ولا انت مش قال لك والله العربية دي بألفين جنيه في التخفيضات دي بألفين جنيه ولقيت ناس بتدخل تدفع 2000 جنيه وتمضي عقد هذه السيارة فانت لو معكش ال 2000 جنيه هتبيع عفش بيتك عشان تلحق تجيب العربية دي يا اخواني اهو ده رمضان اهو ده رمضان العربية اللي كانت ب 2 مليون جنيه بقت ب 2000 جنيه يعني ايه جنة الله الغالية الفردوس الاعلى ابواب الجنة الثمانية الاحلام العظيمة الا ان سلعة الله غالية سلعة الله الغالية دهيت السلعة الغالية العظيمة ديت الايام دي يا جماعة تفتح ابوابها الثمانية على مصراعيها ربنا يأمر الملائكة تفتح ابواب الجنة على مصراعيها واللي عايز يدخل يدخل واللي عايز يأخذ من نعيم الجنة يأخذ واللي عايز يفوز بنعيم الجنة يفوز بعبادات هيعملها في رمضان بقت سلعة الله الغالية متاحة للدنيا كلها انها تفوز بيها بقت العربية اللي ما حدش مننا معاه تمنها ولا حد يقدر يحصل تمنها بقت متاحة للدنيا كلها انها تركبها يا اخوانا يا اخوانا رمضان عروض رمضان المذهلة ازاي ان اي حد مننا يضيعها من ايديه ازاي ان اي حد مننا يغفل عن عروض رمضان المذهله يعني بيقول لك ان بيل جيتس بيل جيتس ده يعني فضل سنين طويله جدا اغنى راجل في العالم لحد ما واحد اسمه نيفيس من البرازيل فيما اذكر يعني واحد من البرازيل لا اذكر اسمه ايه كسب 20 مليار دولار في سنه واحده بس السنه اللي فاتت وبقى هو الايه وبقى هو رقم واحد المهم بيل جيتس ده فضل اغنى ملياردير في العالم لسنين طويله جدا فبيقولوا ان بيل جيتس ده هو لو وقع منه ورقه ب 100 دولار ووطى يجيبها هيخسر اكتر منها فقالوا ليه قالوا لانه في الثانية اللي هيوطي يجيبها فيها هو بيكسب فعليا اضعاف ال100 دولار ده هو اكتر من ال100 دولار ده ده هو فهو خسارة انه يوطي يجيبها يا اخواني رمضان اخطر من هذا يا جماعة لو الدنيا كلها وقعت مننا في رمضان لو وطيت تجيبها هتخسر اكتر منها لان الثانية في رمضان تساوي اللحظة في رمضان تساوي الوقت في رمضان يساوي يا اخواني يا جماعة ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعة الحديث ده الواحد بيحبه جدا يعني حديث موقظ يا اخواني حديث يعني انا ممكن اكلمك شوية افهمك قيمة الفلوس ايه لو انت بتبعثر الفلوس ومش واخد بالك من قيمتها ممكن اكلمك شوية افهمك قيمة صحتك لو انت ما بتاخدش بالك منها انما اخطر حاجة ان انا افهمك قيمة عمرك لان اي حاجة بتروح وبتيجي الا العمر يا اخواني فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوقظ اذهاننا ووعينا لقيمة العمر بيقول لنا حديث خطير جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعة ما من ساعة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك عدي عمرك بالساعة احسبي ايام حياتك بالساعة احسبي سنين حياتك بالساعة يا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا نعد عمرنا ازاي ما من ساعة تمر بابن ادم عارف وانت واقف كده والعربية قاعدة تعدي يمين وشمال انت مش حاسس بقيمتها الساعة قاعدة تعدي ما من ساعة تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامة هيتقهر من الندم هيعض على ايديه من الندم بس يوم القيامة لما يشوف اللي استثمر الساعة دي خد ايه لما تشوفي اللي اغتنمت الساعة دي خدت ايه يا اخوانا اللي بيضاع مننا يعني منه 50 جنيه ورقة ب 50 جنيه ممكن يقعد فترة زعلان عليها ولو لقيتها هعمل بيها ورقة ب 100 جنيه قال تخيلوا يا جماعة احنا ايامنا وليالينا بتروح مننا واحنا مش منتبهين احنا اعمارنا بتروح من بين ايدينا ليالي بلا قيام وايام بلا صيام وساعات بلا ذكر يا اخواني واحنا مش زعلانين رغم انك انت لو واقف في الشارع ولقيت واحد نازل مع عربية فخمة وقام مطلع رزمة ورق كل ورقة ب 200 جنيه وقام مطلع ولاعه ومولع فيها الناس كلها تقول عليه مجنون ليه بيحرق فلوسه يا اخوانا الفلوس بتيجي وتروح اللي بيحرق عمره اجن منه اللي بيضيع ايامه ولياليه ومش حاسس بقيمتها اشد جنونا منه يجب ان ننتبه ونحن في الساعات الاخيرة قبل رمضان يعني وقد يعني بقي على رمضان يعني حاجة واربعين ساعة باذن الله سبحانه وتعالى باذن الله ونحن في الساعات الاخيره قبل رمضان يا اخواني في الله بيقول لك ان الغريق يا ربنا يعافينا يا رب اللي بيجي يغرق فبيضرب بايديه الميه بكل قوته ليه عشان بيغرق بيموت ده بيحاول انه يطلع على وش الميه فبيقول لك الغريق وهو بيغرق ربنا يعافينا اجمعين يا رب ويعافي المسلمين اجمعين فالضربه اللي بيضربها بايديه عشان يطلع على وش الميه اقوى من اقوى ضربة ممكن يضربها في حياته وهو بكامل صحته 36 ضعف يا نهار ابيض ليه قال لك لانه بيموت بيحاول ان هو ينقذ نفسه باي طريقة اول وقت الشيطان في هذه الساعات الاخيرة بيموت عشان كده بيولع الدنيا الشيطان قبل رمضان بيبقى مجنون يا جماعة لانه هيصفد الشياطين هتصفد فبيبقى جنون عشان توقع الناس في اي مشكلة توقع بينك وبين مراتك تقفل ما بينك وبين ولادك تقفل ما بينك وبين اخوانك توقعك في معصية جديدة توقعك في مشكلة جديدة في موقع سيء جديد في قناة سيئة جديدة في تعلق ذهنك بمسلسل من المسلسلات اللي اعلاناتها مالية الشوارع بحيث ان هي تصرفك عن الطاعة في رمضان يجب ان ننتبه ألم تسمعوا الى قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله يا إخواني مش معقولة يا إخواني مش معقولة إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين مش معقولة يا اخواني بعد ما رب العزة عز وجل يأمر الملائكة فتفتح ابواب الجنة الثمانية على مصراعيها ويأمر الملائكة فتغلق ابواب النار السبعة اغلاق تام ويأمر الملائكة فتصفد الشياطين ومرضة الجان ثم يسأل الملائكة اين عبدي يقولوا له يا رب قاعد على القهوة اين عبدي يا رب قاعد قدام المسلسلات اين عبدي يا رب قاعد في الخيبة الرمضانية اين عبدي يا رب قاعد يلعب كورة في الشارع يا اخواني مش ممكن ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله النعمة العظيمة اللي ربنا مديها لنا ومنن علينا بيها ديت يا ترى نستثمرها ولا لا يا اخوانا رمضان مش صيام بس يا أمة محمد رمضان مش صيام بس يا عباد الله يا إخواني رمضان مش صيام بس اللي معتقد ان رمضان صيام ده تصوره عن رمضان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن ايه لما كان الصيام الاول 24 ساعة متواصل نزلت الرخصة الرخصة كانت نازلة ايه رخص الليل ان يجوز في الليل الاكل والشرب والجماع فالآية نازلة برخص الليل فالآن بعد التخفيف بقى اللي الحمد لله احنا فيه فالآن باشروهن يبقى في رخصة الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم يعني ايه طب خليها الوقت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض وكلوا واشربوا طب لو كنا شلنا وابتغوا ما كتب الله لكم كانت فالآن باشروهن وكلوا واشربوا الرخص الجماع والاكل والشرب خلاص ايه وابتغوا ما كتب الله لكم اللي جت بالليل دي ايه دي يعني دول بالليل الاولانيه والثالثه بالليل ايه وابتغوا ما كتب الله لكم تلاقي بعض المفسرين يقول لك القران بعض المفسرين يقول لك ليله القدر قال لا يعني ايه كأن المعنى اوعوا تفتكروا لان الليل نزل فيه الرخص ان ليل رمضان ده اكل وشرب و... اوعوا تفتكروا هذا التصور ابتغوا ما كتب الله لكم اوعوا تنسوا الخير اللي في ليالي رمضان اوعوا تنسوا القيام والتهجد اللي في ليالي رمضان اوعوا تنسوا الدعاء اللي في ليالي رمضان اوعوا تنسوا ان رب العزة في كل ليلة من ليالي الحداشر شهر اللي غير رمضان يتنزل في ثلث الليل الاخير اما في رمضان فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يتنزل في ثلثي الليل الاخيرين يعني الثلثين الاخيرين يعني اجابة الدعاء اعظم ما تكون في ليالي رمضان اوعوا تنسوا ليالي رمضان وعظمتها رمضان يا امة محمد ليس فقط صيام هو ده معنى قول الله او من دلالات قول الله وابتغوا ما كتب الله لكم وسط ليل رمضان اوعوا تنسوا الع... الغنائم العظيمة الخ... الغنائم اللي بتتنزل من خزائن الله في ليل رمضان الموضوع كبير يا اخواني الموضوع كبير جدا يعني رمضان وفرص اجابة الدعاء اللي فيه وفرص الثواب الرهيبة اللي فيه عاملة زي واحد بيدي للتاني واحد ملياردير بيدي للتاني دفتر شيكات كل شيكاته ممضية على بياض وبيقول له خد الشيكات دي فهو مش فاهم ده ايه ده فادها للاطفال يلعبوا هو مش فاهم ايه ديت يعني ايه ايه الموضوع ده ده كل شيك من دول بيحل لك مشكله من مشاكل حياتك كل دعوه مستجابه كل يوم صيام مشكله من مشاكل حياتك تتحل كل دعوه مستجابه عند الفطر مشكله من مشاكل حياتك تتحل كل دعوه مستجابه بالليل يا اخوانا من الوقت اختار ثلاث اربع دعوات او دعوتين ثلاثه وركز عليهم طول رمضان والح في الدعاء بيهم طول رمضان والله سميع الدعاء والله قريب مجيب الله قريب مجيب سبحانه وتعالى اخواني في الله لازم بدايتنا في رمضان تبقى بداية سليمة بإذن الله سبحانه وتعالى زي بداية النهر شلالات هادرة تشق المجرى بعد كده تلاقي النهر بقى الباقي هادي ماشي هادي لازم بداية رمضان تبقى بداية هادرة لازم ضربة البدء لازم ليلة اول ليله في رمضان ان شاء الله تبقى ليله العتق باذن الله رمضان هيبدا امتى الخميس المغرب يعني اول ما اذان المغرب يوم الخميس يبدا باذن الله يبقى كده بدا رمضان ده فلكيا ان وافق الرؤيه ال ال الحسابات الفلكيه يعني اول ما يعني التراويح هتتصلى يوم الخميس باذن الله سبحانه وتعالى هم درجات عند الله اثنين هيصلوا مع بعض في التراويح او اثنين هيدخلوا رمضان مع بعض والفرق ما بين هذا وذاك كالفرق ما بين السماء والارض القضية كبيرة والموضوع خطير والموضوع لا يحتمل لا يحتمل الامور المصيرية دي لا تحتمل يا اخواني اللي عنده يقين في الاخرة زي اليقين في الدنيا هيموت نفسه في رمضان اللي مصدق ربنا اللي مصدق وعود ربنا اللي مصدق الله المؤمن اللي مصدق وعود الملك سبحانه وتعالى عمره ما هيتوانى ابدا عن وصل الليل بالنهار في طاعة الله في رمضان ومسك المصحف في رمضان يعني نبدأ من الوقت ولكن السؤال المحزن الاليم اللي ما ينفعش ان احنا نتجاوزه ابدا حتى لو خد مننا باقي وقت الحلقة وهو يا ترى اهل سوريا هيعملوا ايه في رمضان يا ترى اخواننا في سوريا هيعملوا ايه في رمضان اللي بتغتصب هناك دي اختك اللي بيتقتل هناك ده اخوك اللي معتقل هناك اذا كانوا بيذبحوا الناس قدام الشاشات يا اخواننا امال اللي بياخدوهم في المعتقلات بيعملوا فيهم ايه وبيمزقوا في اجسادهم قد ايه وبيعذبوهم قد ايه يا اخواننا يعني سوريا الان على وشك ان يضرب الشعب بالاسلحه الكيماويه لان هم بداوا يدخلوا في الطيارات ويدخلوا في كل القنابل وكل مفيش حاجه مش عارفين يعملوا حاجه مع ذلك الشعب الذي اذهل العالم احنا يعني ايام غزه لما صمدت امام الضرب من اليهود الواحد كان مذهول بشعب غزة ولكن اللي الواحد شافه من شعب سوريا بدأ يفهم ليه ارض الشام دي ارض المحشر والمنشر ليه ارض الشام دي فيها كل الفضائل العظيمة اللي اتقالت عليها الناس دي ايه يا اخوانا ايه الصمود ده ايه الصمود ده ربنا يثبتهم وينصرهم ويأيدهم يا رب ولكن الوقت بشار الاسد على وشك استعمال الاسلحة الكيماوية يا اخوانا المذابح اللي بنشوفها ليل نهار قدام عينينا لاخواننا في سوريا يا اخواننا اين الاخوة اين الرجولة يا امة الرجولة اين الاخلاق يا امة الاخلاق اين الدين يا امة التدين والالتزام اين الجهاد بالمال يا امة الجهاد يا اكتر امة جاهدت في سبيل الله على وجه الارض يا اكتر امة ضحت بدمها في سبيل الله وباموالها في سبيل الله على وجه الارض اين العقيدة يا امة العقيدة اين الغيرة على حرمات الله يا يا أمة الإسلام أين الأخوة يا أمة الأخوة فين يا جماعة يا أخوانا أبو بكر الصديق لما شاف مسلمين بيتعذبوا احنا دلوقتي شايفينهم بيتقطعوا شايفينهم بيتشرحوا شايفينهم مفيش لفظ يعبر عن اللي بيحصل في سوريا الآن لما يجيبوا 200 مسلمة على السنة يغتصبوهم في حفل اغتصاب جماعي لما واحدة يغتصبوها من زوجها ويطلبوا الشبيحة فيها فدية مليون ليرة ويقول اسمع صوتها وهو بيكلمها قالت له اوعى تدفع لهم لقد اغتصبني حتى الان عشرين عشرين منهم دي كان قل في صدرها من نار عشان تقول كلمة زي دي ولزوجها كمان يا اخوانا لما يخيروا ام يغتصبوها يغتصبوا بنتها ال... كل واحدة من ديت اختك دي بناتك دول دول اخواتك اللي بيتدبحوا دول اخوك لو اولادك لو اولادك الوقت في سوريا هيبقى قلبك شكله ايه يا اخواننا دول اخواننا اين اين الاخوه يا امه الاخوه ابو بكر الصديق شاف الصحابه بيتعذبهم بيتعذبوا بيتضربوا بالصوت عمل ايه ضحى بماله كله في اول اسلامه خرج من كل ماله اعتق العبيد اللي بيتعذبوا يعني ده افعال الصديقين يعني لو واحد مننا طلع ماله كله لاخوانه في سوريا ده دي افعال الصديقين يا اخواننا ما اقدرش اشوف اخواني بيعذبوا يا اخواننا امبارح او او, أو احنا لو اتكلمنا دلوقتي عن يتامى هنقول يا جماعه يا عيني في ناس جعانه اكلوها فلوسكم هتخلوهم ما يجوعوش انما احنا دلوقتي بنقول فلوسنا باذن الله هتخلوهم ما يتذبحوش باذن الله سبحانه وتعالى فلوسنا مش هتحميهم من الجوع فلوسنا هتحميهم من الذبح فلوسنا هتحميهم من الاغتصاب فلوسنا تحميهم من التمزيق فلوسنا تحميهم من الاسلحة الكيماوية اللي بشار على وشك انه يضربهم بيها يا اخواننا اين الاخوة ابو بكر الصديق يشوف اخوانه بيتعذبوا يطلع كل ماله عشان ما يتعذبوش عكرمة بن ابي جهل وهو بيموت بيموت في الفتوحات الاسلامية وجايبين له بق مية يموت في العطش اللي جنبه يعرف انه عطشان اخويا عطشان يؤثره بشربة المية عند الموت عطشان مش بيتقطع عطشان مش مهدد عطشان مش بتغتصب بنته ولا مراته عطشان بس يا اخوانا ويؤثروا عليه عند الموت يا جماعة هي دي الاخوة الاخوة لما الصحابة شافوا اخوانهم مسجونين مسجونين الوقت عشرات ومئات الالاف من السوريين مسجونين ومعتقلين وقلت لكم اذا كان بيعملوا في الناس كده قدام الشاشات امال هيعملوا ايه في المسجونين اللي وراء اسوار المعتقلات ربنا يحفظهم من كل سوء ويدافع عنهم ويدفع عنهم يا رب امال هيعملوا ايه في دول يا اخواننا في المساجين دول لما مرثر ابن ابي مرثى الصحابي لقى بعض الصحابة اتقبض عليهم وهم بيحاولوا يهاجروا واعتقلوا في مكة يعني في بيوت مقفول عليهم بحراسة بسيوف مسلسلين بالسلاسل ممنوع ان هم يخرجوا عمل ايه معتقلين زي الاعتقالات في سجن تورا ولا في سجن ابو زعبل ولا في سجن العقرب زي المعتقلات معتقلين عمل ايه مرصد مرصد قام بعمليات استشهادية منها كان يروح بالليل في مكة يتسحب لحد ما يوصل لمكان السجن اللي اخوه مسجون فيه ويحاول ان والحارس نايم يتسلل ويشيل اخوه ويهرب بيه هو ايه ده ده حديث صحيح يا اخوانا ومره من ذات المرات وهو ينقذ اخ من اخوانه راته امراه كانت صديقته في الجاهليه والحديث صحيح اسمها عناق عناق فقالت هلم يا مرثد كانت امراه بغيه والعياذ بالله هلم يا مرثد سبيل عندنا بتدعو لي الزنا قال لها ان ان رسول الله قد حرم الزنا عليه الصلاه والسلام رسول الله قد حرم الزنا وانت فصرخت ونادت الناس في عز ليل مكه طلع يجري هرب المشركين جايين يدوروا عليه قعدوا يدوروا هو استخبى وسط شويه حشيش كده يطلع له بقى تعبان يطلع له عقرب يطلع له مستخبي مش قادر يعمل حاجه لدرجه ان المشركين لما ما لقوش حاجه فبعضهم قضى حاجته يعني يعني فوقعت على مرصد ومحدش واخد باله منه انا عايزك تتخيل لو انت مكان مرصد بعد ما تطمن ساعتين ثلاثة ان الليل خلاص في اخره وان محدش واخد باله منك هتعمل ايه هتطلع تجري على المدينة على طول وانا اعمل ايه ضحيت بعمري عشان اخويا بس ربنا ما قدرش ان هو يتفك اسره مرصد يا اخوانا ما فكرش بالطريقة دي مرصد رضي الله عنه ابن ابي مرصد قام ثم ذهب مرة اخرى الى اخيه فك اسره شاله ولما طلع بيه على ابواب مكة فك السلاسل بتاعته ثم انطلقوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي انجو اخويا متسلسل ازاي انفت بجلدي انا واخويا واخويا معرض للتعذيب ومعتقل يا اخوانا ده عمليات استشهاديه عشان اخوه عشان اخوه مسجون احنا اخواننا واخواتنا دلوقتي مسجونين اخواننا واخواتنا دلوقتي متعذبين اخواننا واخواتنا دلوقتي عطشانين وجعانين لما النبي عليه الصلاه والسلام دخل وفد من قبيله من قبائل العرب راوي الحديث بيقول مجتاب النمار يعني ايه مجتاب النمار هدومهم مقطعه الهدوم بتاعتهم يعني فقر فقر بقى يعني فقر لدرجة ان مفيش الهدوم ممزقة النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه فالصحابة لما شافوا كده بدأوا يجمعوا معونات عشان هذه القبيلة بدأوا يجمعوا عملوا حملة تبرعات لهذه القبيلة لحد ما جمعوا كتلة كبيرة من الطعام والثياب والامدادات لهذه القبيله النبي عليه الصلاه والسلام لما لقى تبرعات الصحابه فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم انت مش عايز تفرح قلب النبي عليه الصلاه والسلام النبي شافهم مشتاب النمار فحزن امال لو شاف اهل سوريا مقطع الاجساد امال لو شاف هؤلاء الصامدين الصابرين المحتسبين ربنا يأيدهم بالاسلام ويؤيد الاسلام بهم وينصرهم بالاسلام وينصر الاسلام بهم ويمدهم بمدد من عنده ويثبتهم على الحق يا رب اللهم امين ويحفظهم بعد النصر لان بشار ده رايح رايح بشار ده منتهي منتهي والله ما يحكم تاني والله كما اقسم يعني يعني, يعني سبحان الله انا كان بيقسم بالله القذافي ده ما يحكم تاني والناس دي ما هتحكم تاني واللي كان مرشح الفلول ما يحكم ربنا سبحان يا اخوانا الناس دي لو وقعت ما بتقومش سبحان الملك مش لان الاسباب ضدها لان الملك خلاص ما بيقومهمش مرة تانية بشار مش هيحكم تاني فين اللي كانوا بيعذبوا النبي عليه الصلاة والسلام فين اللي كانوا بيعذبوا الصحابة فين اللي كانوا بيسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخوانا دي قضايا منتهية الشعب ده منصور منصور باذن الله ولكن القضية انت دورك ايه بقى انت لما تتسأل قدام ربنا عملت لهم ايه هتقول لي ربنا عملت لهم ايه ده لما الصحابية اليهود كشفوا وشها كشفوا وشها النبي عليه الصلاة والسلام اقام غزوة بنو قينقاع غزوة كاملة غزوة بني قينقاع اقيمت لاجل مسلمة كشف وجهها امال المسلمات اللي بيقتصدوا هناك اين يا اخوانا الغير على حرمات الله واين الاخوة منابر النور مش ببلاش وظل عرش الله مش ببلاش وحقت محبتي للمتحابين في فين الدليل فين الدليل يا اخوانا اين المسلمين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم اين الاخوة يا امة الاخوة اين اين اين الجهاد بالمال يا امة الجهاد بالمال فين يا جماعة اين الرجولة يا امة الرجولة الملك فيصل رحمه الله ملك السعودية اللي منع البترول عن اوروبا وامريكا في حرب 73 ومنع البترول عن العالم العالم اتشل العالم اتشل نزل له كيسنجر وزير خارجية امريكا قال له انا طيارتي ما فيهاش لتر وقود طيارتي في المطار عندكم ما فيش فيها لتر وقود قال له وانا نفسي اصلي في المسجد الاقصى تقدر تودينا صلي في المسجد الاقصى رجع كيسنجر فاشل في المفاوضات راح له رئيس امريكا نفسه في هذا الوقت راح له رئيس امريكا استقبله في خيمه وقدم له تمر ولبن قال له لو ضغطتوا علينا عشان نديكم بترول هنولع في ابار البترول وهنرجع زي ابائنا نعيش في الخيم ونشرب تمر وناكل ونشرب لبن وناكل تمر محدش يضغط علينا رئيس وزراء بلجيكا كان بيروح البرلمان بالعجله ما عادش اوروبا اتشقلت وهو راجل وصامد والعلم لحد دلوقتي اسعار البترول في ارتفاع بسبب الحركه اللي عملها الملك فيصل لحد دلوقتي منذ ذلك اليوم واسعار البترول قفزت في السماء من من يوم الوقفه الجريئه الرجوليه عايزين حاكم راجل عايزين رجال عايزين مواقف رجوليه عايزين مواقف بطوليه مع اخواننا يا جماعه هو لولا الحركه اللي كان عملها الملك فيصل ديت من اهم الاركان اللي ربنا نصرنا بيها في حرب 73 وسمى الشارع اللي فيه السفاره الامريكيه في جده سماه شارع فلسطين عشان امريكا تبقى مجبره ان كل جواب تبعته للسعوديه لسفارتها تكتب عليه كلمه فلسطين وتفضل كلمه فلسطين حيه وسمى الشارع الموازي ليه شارع الاندلس رجاله يا جماعه مواقف رجوليه من المؤمنين رجال مش كل المؤمنين رجاله في رجاله منهم من المؤمنين رجال رجاله بحق وحقيقي لهم مواقف رجوليه والراجل ايه والراجل بهرمونات الذكوره في دمه الراجل بالمواقف الرجوليه اللي بيقفها لما دينه يحتاجه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثابتين وراسخين اخواني في الله اخواني اين الرجولة يا امة الرجولة اين الجهاد بالمال يا امة الجهاد يا اكتر امة بذلت ملأ يا شعب مصر يلي طول تاريخك بتبذل دمك ومالك عشان الاسلام يا اخوانا انتوا ما سمعتوش حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن رب العزة ساعة العرض على الله لما بيعرض عبد على الله فيقول له عبدي استطعمتك فلم تطعمني العبد هيجن يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين يا رب يا ملك الملوك انا يا رب اطعمك ازاي اما علمت ان عبدي فلان استطعمك اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي انتوا مش خايفين ان يوم القيامه ربنا يقول لنا اما علمتم ان شعب سوريا استطعمكم اما علمتم انكم لو اغثتموه لوجدتم ذلك عندي استنصرتكم فلم تنصروني اما علمتم ان شعب سوريا استنصركم اما علمتم انكم لو نصرتموه لوجدتم ذلكم عندي اين يا اخواننا نصرة اخواننا يا جماعة إخو... اين يا اخواني نصرة اخواننا اين يا اخواني الوقوف مع اخواننا يعني يعني نختم قبل هذا الفاصل باثر عبد الله بن مسعود ويا له من اثر خطير عظيم يقول ابن مسعود رضي الله عنه يحشر الناس يوم القيامة اعرى ما كانوا قط أظمأ ما كانوا قط أجوع ما كانوا قط فمن كسى لله كساه الله ومن سقى لله سقاه الله ومن أطعم لله أطعمه الله اخواني في الله الجهاد بالمال مش معناه ان احنا نطلع 50 جنيه لسوريا معناه ان احنا نجهد اموالنا من اجل اخواننا في سوريا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ومع هذا الفصل باذن الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد إخواني في الله ما دينك ما دينك سؤال مصيري بيتوقف عليه مصير كل واحد مننا أحد الدعاء إلى الله سافر وسط إفريقيا وراح قرية من القرى لما تقعدوا مع الدعاء اللي بيروحوا في الأماكن الرهيبة دي اللي ممكن يبقى بطريقة مستنقعات وأخطار وأهوال وقبائل من اللي بنسمع عنها بس كده اللي ممكن تبقى خطر جدا انك انت تعدي من جنبها سبحان الله الداعية وصل لقرية من القرى اللي يعني ممكن الستات بتشرب من مية مية بطين والستات تملى المياه على راسها وال... واوضاع القرية وممكن في بعوض وفي حشرات ممكن تجيب امراض خطيرة و... فلقى امرأة شكلها عينيها خضرة كده ولا زرقاء وبيضة وشعرها اشقر بس ست كبيرة امرأة كبيرة فبيقول للناس ايه ديت مين دي قالوا له دي بنت اوروبية جت هنا من 30 سنة من 30 سنة حتى تدعو الى دينها حتى تدخل بنت اوروبية سابت الشباب وسابت الجمال وسابت الشهوات في اوروبا وسابت فرص الاموال شبابنا وبيحاول يهاجر لاوروبا هجرة غير شرعية بيغرق في البحر المتوسط ربنا ينجيهم اجمعين يعني وبيحاول ودي سايبة اوروبا وسايبة الاقتصاد وسايبة كل حاجة عشان تقعد 30 سنة ثمرت شبابها وحياتها وعمرها لحد ما بقت امرأة كبيرة في السن تشرب الماء اللي بطين مع اهل القرية وتتعرض للبعوض وال... والامراض اللي متعرض لها اهل القرية وتكلم نساء القرية وتنتشر وسط اهل القرية بقالها 30 سنة عشان تدخل الناس دول في دينها الست دي لو سألنا الدنيا كلها ما دينها هيقولوا دينها الدين اللي ضحت بعمرها عشانه يا اخوانا ما دينك ازاي يبقى دين الاسلام وانا مش مهتم بامر المسلمين ازاي يبقى دين الاسلام وانا مش عايش عشانه ازاي يبقى دين الاسلام وانا مش اقصى حلم في حياتي عزن الاسلام ورفعته يا اخوانا لو ابني عيان انا مش هقول اوديه الدكتور الاسبوع الجاي انا هقول النهاردة لازم فورا الوقت الاسلام ديننا اللي بيتعرض للخطر امريكا كانت عاملة خطة لهدم النظام السياسي في مصر عبارة عن تقولك الف جرح صغير في الجسد يموتوه كل جرح ينزف قطرتين في الف جرح دم الجسد يتصفى امريكا بقى بتخطط علينا فتخيل انت سبحان الله العظيم تخيل ان ان يا اخوانا الجراح اللي بيعملوها سوريا دي جرح في قلب الاسلام دي طعنة في قلب الاسلام كنت من اسبوعين رايح خطبة الجمعة في القاهرة بندخل الجامع والمساجد بتنادي بالاذان والناس بتجري على الجوامع والائمة هتصعد المنابر ولقيت سينما وسط الجوامع والشباب والبنات واقفين قدامها مستنيين مش نداء الجمعة مستنيين فتح باب السينما عشان يبقى الناس بيصلوا الجمعة ودول جوه السينما يا للقهرة الواحد حس ان قلبه لو اتحط في مفرمة مش هيتألم زي انه يشوف زي ان يبقى منظر زي ده موجود في الامة كل دي جراح النص مليون موقع اباحي اللي ما بيتقفلوش على شبكة النت كل دي جراح في قلب الامة يا اخوانا يا اخوانا سوريا جرح خطير وطعنة خطيرة يجب ان اه نجهد اموالنا في التبرع لسوريا انا جاي الليلة باذن الله سبحانه وتعالى عشان افكركم برمضان وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وذكر نفسي طبعا اولا باذن الله وعشان حملة سوريا اخوانكم ربنا يبارك فيهم يعني اخواننا في الدعوة السلفية جماعية الدعوة السلفية رجالنا مشايخنا و... واخواننا واساتذتنا ربنا يبارك فيهم عاملين حملة امة واحدة ولكن حملة كبيرة جدا وعلى مستوى جمهورية مصر العربية والحملة بتوصل جوه سوريا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني الواحد يعني ايه بتوصل جوه سوريا كلا اموالنا هتروح فعلا لإغاثة الشعب السوري بإذن الله هتروح لإغاثته في رمضان بإذن الله عايزين نجهد اموالنا يا اخوانا الجهاد بالمال مش معناه تطليع فلوس معناها اجهاد المال اجهاد نفسك من كتر المال اللي انت بتطلعه هو ده الجهاد بالمال مش معناه ان الواحد يرمي اي حاجة وخلاص احنا داخلين على رمضان يا اخوانا والاموال الوقت ربنا بيضاعفها قد ايه وسيدنا صهيب لما صهيب الرومي لما ضحى بماله في مكة عشان يهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام اول ما النبي عليه الصلاة والسلام شافه قال له ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى عايزين النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ربح البيع يا امة محمد عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف لما ضحى بماله في مكة عشان يهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام اول ما بدأ يتاجر كان رايح المدينة معد آدم أول ما بدأ يتاجر بيقول من كتر ما ربنا فتح عليه في الرزق ظننت أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا بيقول أنا من كتر ما ربنا فتح عليا في الرزق بعد ما ضحيت بمالي عشان ربنا افتكرت ان انا لو شلت حته طوبه هلاقي تحتها حته ذهب من كتر فتح ربنا عليا في الرزق وانت تعرف ربنا هيخلف عليك ايه باغاثتك لاخوانك ولا ربنا هيخلف عليك ايه بامدادك لاخواتك واغاثتك يا اخواننا فلوسنا الوقت مش بتاكل الناس فلوسنا الوقت بتحمي اخواننا انهم يتقتلوا فلوسنا الوقت بتاكل ناس محاصرين ومهددين ومجوعين وممزقين ومسجونين ومعتقلين و... يعني احنا يعني حاجة يعني ال- الاجرام العالمي اللي بيحصل من امريكا ومن روسيا ومن اليهود الاجرام العالمي والتواطؤ عشان نظام ال- الهالك بشار اللي هيهلك غصب عن عينيهم الاجرام العالمي والتواطؤ وامداده بالسلاح والكفر مله واحده والكلام ده بين ان النظام العالمي ده شويه عصابه دول عصابه بيتامروا على الاسلام يا اخوانا دي مش حاكم ظالم بيظلم شعبه يا اخوانا دي حرب اسلام وكفر اليهود بيصلم صلاتهم وبيدعوا ان بشار يفضل اليهود تخيل ده معناه ايه يا اخوانا دي حرب اسلام وكفر يا اخوانا اوعوا تفتكروا ان حاكم ظالم وبيفتري على شعبه بس ده الكفر بيحارب الاسلام الكفر بيحارب سنة النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عثمان بن عفان لما طلع مال ماله في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم النبي عليه الصلاة والسلام وهو بياخد البيعة من الأنصار قبل ما يروح لهم المدينة بايعهم على خمس شروط بدونهم ما فيش دين يقوم بدونهم ما فيش عقيدة تنصر بدونهم ما فيش أمة تصعد كان من ضمنهم أن بايعهم على على النفقة في العسر واليسر يعني ايه النفقة في العسر واليسر يعني انت لو شفت واحد غلبان هتديله بس لو معاك فلوس يبقى في اليسر بس انما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا الدين يتصرف عليه في العسر واليسر مين اللي بيتصرف عليه في العسر واليسر اولادك بس هم دول اللي معاك معاكش لازم ياكلوا ولازم يتعالجوا ازاي لو عملت ايه لو استلفت لا دول لازم ياكلوا ولازم يتعالجوا مفيش حاجه اسمها معيش معيش ولادك يموتوا دول الوحاد يبقى عامل دينك زي ولادك كنت في بلد من البلاد ولقيت راجل بيبيع ربنا يفتح عليه يا رب ويصل له كل خير بيبيع يعني بائع كده في ال- في الطريق بيقول لي انا بنتي عندها مرض معين ربنا يعافيها يا رب مرض صعب جدا يعني مرض صعب جدا يعني ربنا يعافيها يا رب الله قادر على كل شيء ربنا يشفيها بيقول كل 20 يوم بتحتاج ازازه دواء ب 300 جنيه مراتي النهارده وبيقول لي كده انا خارج من البيت في جيبي 3 جنيه الا ربع مراتي اتصلت بيا دلوقتي قالت لي ازازه الدواء خلصت لازم ترجع بازازه الدواء ب 300 جنيه الراجل ده ممكن يقول لمراته معايش مش مهم تتعالج ما ينفعش ليه بنته في العسر واليسر يبقى لازم دينك يبقى كده لازم ديننا نصرف عليه في العسر واليسر يا جماعة طب مصر محتاجة يا اخوانا انا لو في مشكلة واخويا في مشكلة هقول وانا مالي انا اللي فيا مكفيني ما ينفعش موسى مطارد من مصر وجعان وحالته كل ابتلاءات الدنيا عليه وشاف الفتاتين مش عارفين يسقوا ميه قال لهم ما خطبكما يا موسى خليك في اللي انت بيه انت اللي فيك مكفيك ده انت حياتك كلها ابتلاءات عليه الصلاه والسلام ما فيش الكلام ده يا اخوانا دي الرجوله في الدين دي الاخلاق بهذا الكرم ربنا فتح عليه اعظم فتح لان مفيش عبد اكرم من ربنا انتوا هتكرموا مع عباد الله وربنا مش هيكرمكم الحمله حمله امه واحده جمعيه الدعوه السلفيه عاملاها الحمله شغاله 24 ساعه ارقام التليفونات هتبقى قدامكم على الشاشه دلوقتي باذن الله انا عاي- ارقام التليفونات سهله جدا يعني بصوا يعني هي كلها كلها رقم واحد بس مكرر خمس ارقام 011 4000 11 92 انسى 92 ديت احفظ معايا 0 11 4011 بعد كده في الاخر 92 مرة و93 مرة و94 مرة و95 مرة و96 ده رقم الإدارة 0 11 4000 11 96 ده رقم الإدارة بقى بتاعت الحملة 24 ساعة الأرقام شغالة رقم الإدارة عشان الجمعيات والمؤسسات اللي عايزة تتعاون مع الحملة في مصر كلها تتعاون معاها لازم يا إخواننا لازم صلاة التراويح دي في مصر كلها نجمع بإذن الله أموال ونرسل وتبقى الحملة دي بإذن الله حملة مركزية لمصر كلها تتعاون كل المؤسسات والجمعيات مع بعض عشان نغيث إخواننا في سوريا يعني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى هذه الحملة حملة بتوصل الفلوس لقلب سوريا لجوه سوريا للمحتاجين بداخلها فعليا كلام فعلي صفر 11 4000 11 92 وصفر 11 4000 11 93 وصفر 11 4000 11 94 صفر 11 4000 11 95 و96 ده بتاع الإدارة هذه الحملة يعني بإذن الله سبحانه وتعالى حملة مباركة يجب ان احنا ندعمها النساء يعني قطع الدهب من عندك ما تعرفيش يعني اتصلوا بالحملة يا اخوانا من اول هذه اللحظات واجمعوا يا جماعة اجمعوا يا اخوانا في التراويح قوموا الامة القضية مش بس قضية فلوس القضية قضية عقيدة القضية قضية ان ازاي مسلم يتحارب في دينه وانا ساكت ده اخوانا لازم نلبس نظارة العقيدة مرة تانية زي اللي بيبص كده الدكتور محمد مرسي انه مرشح زيه زي اي مرشح للرئاسة فلما ده يجي يكسب لازم يا جماعة اللي اعتقل وحارب عشان نصرة شريعة ربنا مش زي اي حد تاني الناس دي بتحارب عشان شريعة ربنا يبقى لازم تنصر ولازم تؤيد ولازم تعان لازم نغير نظرتنا يا جماعة اعلام العلماني وبرامج التوك شو مجرمين ربنا يهديهم او ياخذهم ربنا اقوى منهم واكبر منهم وهتشوفوا الايات اللي ربنا هيعملها فيهم بتوع التوك شو العلمانيين في في القنوات الفاسده اللي بتسمم عقيده الامه والعياذ بالله عايزين يلغوا كلمه عقيده من حياه الناس رسالة يعني بيجي لي رسالة كده من خدمة اخبار خدمة اخبار بت... خدمة اخبار يعني معظم الرسائل ممكن ما ببصش فيها اصلا واقوم لاغيها ببص على رسالة كده لقيت واحد كان مرشح رئاسة وكان مسؤول كبير جدا ايام مبارك وكان وكان وبيقول الرسالة جايه بيقول اضافة كلمة السيادة لله في الدستور امر غير مفهوم غير مفهوم امال السيادة لمين هو احنا جو... ده عقيدة يا اخواتنا ده دين يا اخواتنا ده اسلام او لا اسلام ده ايمان او لا ايمان يا جماعة لازم نلبس نظارة العقيدة تاني جرح متر في الرجلين هيتخيط 100 غرزة ويروق ولكن جرح ملي في القلب هيموت الانسان اي جرح في العقيدة ده جرح في القلب اخواني في الله هذه هذه ال ال ال الحملة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى يجب ان احنا يعني ننتبه ليها ويجب ان احنا ندعمها قدر وسعنا بإذن الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله مين دول يا رسول الله الذين تسد بهم الثغور الدين ما يتعرضش الخطر وهم موجودين ويتقى بهم المكاره الوقت اللي الناس كارهه تصرف فيه هم يصرفوا فيه الوقت اللي الناس كارهه تتعب فيه هم يتعبوا فيه الوقت اللي الناس كارهه تبذل فيه هم يبذلوا فيه هل احنا يا جماعه ممن يتقى بهم المكاره الحملة يعني قلنا مرة تاني 011 4011 92 و93 و94 و95 96 ده رقم الإدارة بتاع المؤسسات والجمعيات اللي عايزين يتعاونوا مع الحملة بإذن الله سبحانه وتعالى مرة تانية كنا بنتكلم عن رمضان ومرة تانية كنا بنتكلم ونحن, ونحن في الساعات الأخيرة قبل رمضان والعد التنازلي بدأ والموقف يعني اخطر ما يكون وكلها ساعات وابواب الجنة تفتح كلها ساعات وابواب النار تغلق كلها ساعات وتصفد الشياطين كلها ساعات والمسابقة السنوية العظمى لمضاعفة الاعمال والفوز بابواب الجنة الثمانية تبدأ كلها ساعات ويبدأ مسابقة ابتغوا ما كتب الله لكم فوزوا يلا بالجوائز العظيمة اللي ربنا منزلها لكم في رمضان كلها ساعات والعربية اللي ب 2 مليون جنيه اللي طالع عينينا عليها ونفسنا فيها هتبقى ب 2000 جنيه بس واقل مجهود في القرآن والعبادة هيجيب اجور عظيمة لازم نوصل الليل بالنهار في رمضان ده يا اخوانا لازم تعهد ربنا الوقت وتعهد ربنا الوقت المسلسلات دي اتقوا الله يا جماعة المسلسلات دي لازم تغلق تماما تماما اي برامج تكشو اوعوا اوعي واوعى تبقوا من اللي ربنا قال عليهم في القرآن سماعون للكذب اوعي تبقى من اللي ربنا قال عليهم في القرآن سماعون للكذب الكذابين العلمانيين في برامج التكشو اللي قاعدين يكذبوا على الله وعلى رسول الله اوعى تسمعوا لهم اوعى تسمعوا للمسلسلات يا اخوانا رمضان قرآن رمضان عبادة اللي هيقع منه ورقة ب 100 دولار ويوطي يجيبها في رمضان هيخسر اكتر منها يعني احنا يجب ان ندرك هذه الفرصة اللي في ناس ما ادركتهاش وفي ناس ماتت يعني اخ من احب اخواني ربنا يرحمه يا رب اخويا رامي الله يرحمه يعني لسه كنت بصلي عليه جنازة من يومين رحمه الله انا بصلي عليه الجنازة وما اعرفش ان ده رامي صاحبي ما اعرفش ان ده رامي اخ من اخواني اللي ياما حضر دروس وياما يعني الله يرحمه الله حسيبه ولا نزكي الله احدا انا بصلي عليه قالوا لي انت تعرفه انا ما اعرفش هو مين صليت عليه وفوجئت بقى باخوانه جايين لي يعني امبارح او اول امبارح جايبين لي صورته اول ما شفته ده إنا لله وإنا إليه راجعون جابوا لي الورق اللي هو كاتبه الخواطر اللي كاتبها قبل ما يموت آخر ورق كاتبه قبل ما يموت منها ورق جدول الاستعداد لرمضان بقاله حوالي ثلاث شهور بيستعد لرمضان بسماع أسماء حسنى وبسماع شرايط التفسير وبمراجعة حفظ القرآن وبورد القرآن وبتصليح الخشوع في الصلاة عامل من الوقت جدول ما بعد رمضان ايه جدول العبادة بعد رمضان الواحد بيبص في الورق اللي هو كاتبه الواحد كان قلبه هينفطر يا اخوانا في ناس يعني جالها الموت وهي على يقظة مات وهو صايم الله يرحمه الله يرحمه في شعبان في ناس جالها الموت وهي على يقظة الله يرحمه ولكن انا عايز اقول لكم ان قدامنا الفرصة اهو ربنا احيانا اهو ورمضان قدامنا اهو ما تضيعوش الفرصة يا اخواني اول ليلة لازم تبقى ليلة صلاتكم باذن الله لازم ضربة البيت باذن الله لازم ننطلق الى الله هم درجات عند الله رم... لازم حياتك في الالتزام تبقى نقلات زي العربية بتجيب النقلة الاولى تطلع شوية تجيب التانية تطلع شوية تجيب التالت تطلع على الطريق تجيب الرابع اهو كل سنة رمضان ده لازم يبقى نقلة في حياتك كل سنة رمضان ده لازم تنقل نقلة في التزامك لازم رمضان يبقى نقلة في التزامك هنعمل ايه السنة دي الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله ربنا هو اللي عليه البلاغ ربنا يسددكم ما تنسوش حملة سوريا تبقى اول عمل نجاهد فيه من الوقت ونغيث اخواننا باذن الله سددكم الله وحفظكم الله ورعاكم الله وايدكم الله وربنا ينصر دكتور محمد مرسي ويؤيده ويقمع كيد الحاقدين ويقهر المعتدين عليه ربنا يؤيده ويمده بمدد من عنده ربنا ينصره ربنا يفتح عليه ربنا ينصر به الإسلام وينصره بالإسلام ربنا يحفظه من الماكرين والمعتدين ربنا يحفظكم حفظ إخواني كل سنة وانتم طيبين اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم أيدهم اللهم انصرهم اللهم احفظهم اللهم دافع عنهم اللهم اجعل رمضان فتح على الأمة في دينها ودنياها إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير